إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك ومنك وجودك عن شر ما قضيت اللهم أعنا على أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم وسهلا في قضية المراهقة الرحلة التي نخوضها داخل نفسية المراهق هذا الشاب الطفل الرجل المتناقض المتقلب صاحب العواطف والمشاعر المتغيرة والمتبدلة صاحب الأهداف غير الواضحة المتكاسل عن أداء كثير مما هو واجب عليه أن يتكاسل كل حال وكل يوم وكل فترة فيها بحال الفترة فعلا هي فترة متقلبة لا تستطيع الحكم على الشاب بشكل جيد بيجي لك في أول فترة المراهقة في أولى إعدادي بتجد فيه قدر من التكاسل تلاقيه في تانية إعدادي تالتة إعدادي اختلف في ثانوي اختلف اختلاف آخر وضح لنا من المحاضرات السابقة كيف يكون الوضع وكيف تكون المشكلة وأين تكمن المشكلة وتحدثنا فيما سبق عن بعض المتغيرات اللي بتحدث للوالدين وبتحدث للمراهق عنوان محاضرتنا التغيرات النفسية والجسدية والسلوكية للمراهق تخش بقى في المرحلة الوسطى اللي هي من 14 ل 17 يعني بتستلموا على مشارف الاولى ثانوي بتدخلوا على مرحله اخرى مرحله الايه الجامعه تحقيق الاستقلاليه بقى بيبقى لها صوره تانية مختلفه او في اتجاه معذره في كلمه مختلفه يعني بتبقى بصوره اقوى من ذي قبل اول حاجه بيبتدي عشان يحقق استقلاليته بابا وماما متداخلين في كل حاجه في حياتي مش سايبيني اتصرف براحتي بابا وماما حاطين مناخيرهم في كل صغيره وكبيره ومش فاهمين ان انا بدات انضج بشكل اقدر اخد فيه قراراتي بشكل واضح وبالتالي بيبتدي يشتكي الابناء بشكل كبير في الشكوى من تدخل الاباء للنيل من استقلالهم ودي نقطه بتبقى واضحه جدا الولد لما بيجي لي عنده 13 سنه بيقول انهم بيعاملوني كعيل اما بيجي ابن 17 سنه يقول لك هم بيتدخلوا في الصغيره والكبيره مش سايبين لي حريه التصرف دول عاوزين يعرفوا اصحابي واصدقائي والدهم ووالدتهم بيشتغلوا ايه ولا ساكنين فين بتاع ايه يعرفوا هم ليهم ايه عشان يعرفوا هل انا ما كبرتش لدرجه ان انا اعرف اصحابي واصدقائي من غير ما يبقى في تدخل في الاسره بشكل او باخر تاني نقطه السن ده بقى سن الروشنه الحقيقيه يعني الاهتمام بالمظهر وبشكل الجسم وبيزيد بقى هنا بقى الجيم والاشكال وتربيه العضلات والمجانس والغيرها من العضلات ليه لاظهار الشكل والمفو... بيبتدي يبقى فيه نوع من انواع النرجسيه الخفيفه في حب الذات والتشكيل والشكل العام بتاع البني ادم بيبتدوا بقى يغيروا اصدقاء اعدادي لا يعني هنحول لثانوي الدماغات اتغيرت فصعب قوي ان من اعدادي لثانوي يبقى في اصدقاء بيبتدي ينقي اصدقاء جداد وعلى فكره بيسعوا لاصدقاء جداد كل ما بابا وماما يعرف مجموعه فبي ايه بيختار مجموعه تانية وبيبتدي هنا حب الظهور قوي وبيبتدي كل واحد يكون شله ونفسه يبقى فيه عنده قدره على السيطره على النظراء بتبتدي في المرحله دي في فترات حزن ممكن تحصل للاولاد آه يعني في كتير من الاحيان امهات بتشتكي بتقول لي انا البنت عندي ما بقتش مهتمه بنشاطاتها زي الاول بتقعد في الاوضه كتير حتى في البيت ما بقتش تناغز زي الاول بقت تقفل عليها اوضتها وتقعد فترات طويله سواء كان بتسمع حاجه او بتذاكر حاجه او قاعده بخش عليها قاعده ساكته حتى مع المجموعه بدات تقعد ساكته والوضع ده بيجي فترات وفترات بيختفي اقول لها ده وضع طبيعي عديه هرمونات المرحلة دي بتؤثر في تركيبة الأولاد بتمررهم بفترة من الحزن بشكل أو بآخر بيبتدي السن ده حتى يكتبوا مذكرات اكتبوا بقى مذكراتهم وقصصهم ومشاعرهم وأرجو من أي أب وأي أم إنهم يستحوا من الله ولا يقيموا على أولادهم رقابة في المذكرات وخصوصا المذكرات الشخصية يعني ولد قافل قافل يعني الولد كان جاي يشتكي لي مرة يقول لي إيه يعني هو لأنهم آباء يبقى يحق ليهم أن يتجسسوا علي يحق ليهم أنهم يفتحوا الدرج وكل واحد فيهم محتفظ بمفتاح آخر للدرج بتاعي يفتحوا ويتفرجوا على المذكرات اللي أنا عاوز أكتب فيها افرض ان انا عاوز انفس عن نفسي عاوز ادي راي في بابا اقول في ماما اي راي نفسي انفس الكلام ده ما يسيبولوش مساحه الحريه اللي موجوده الاقيهم فاتحين شنطتي وبيتفتشوا ويشوفوا انا بعمل ايه وبتصرف ازاي وبروح فين وباجي منين الاقيهم بيتصلوا بالتليفونات عشان يتاكدوا اذا كنت رحت مع زميلي او ايه قله الثقه اللي هم عاملينها لي دي يعني انا محتاج خصوصيه من الخصوصيات على فكره القدره النقديه هنا بتبقى صعبه كتير من الاباء والامهات بيبقى ما عندهمش قدره على الوقوف امام ابنائهم في المرحله دي لان الولد بينتقد الاب بشكل واضح وقد يكون في ادب لانه بتبقى عينيه عندها قدره على فرز الحقائق وغيرها في بعض اوقات بابا يقول للابن انت انسان كذاب الولد يقول له طب ما انت كمان يا بابا انا ما اتعلمتوش من بره ليه يا بابا مش انت قاعد عايش حياتك معانا من صغرنا ومعيشنا في كذبه انك كنت الاول على دفعتك والاول على كذا والاول على كذا ودخلت معرفش ايه وعملت ايه وفي الاخر يا بابا اكتشف انك بدبلوم يعني قصدي ان قدرتهم على النقد عاليه نيجي للنقطه الثانيه الاهتمامات بيبقى فيه مهارات عقليه بقى وتلاقي هنا الابداع بيبقى موجود ومهارات تركيب الاشياء ومهارات انه يبتدي الولد يروح يخش في مجال الشعر ويبتدي الولد يخش في مجال الكتابة ويبتدي البنت تبتدي في الفنيات والرسومات وتنسيق الزهور وعمل لوحات يبتدي في مهارات عقلية معينة في السن ده في كتير من الأحيان بنلاقي إن الشباب في السن ده وخصوصا في ثانوي بيطلع منهم حاجات إبداعية هايلة أوي أوي أوي أوي لأنهم عندهم قدرة على التسامي على كثير من الطاقات الجسدية اللي بتبقى موجودة عندهم وبعض العدوانية للآخر اللي بتبقى عندهم بحيث إنهم يطلعوها في حاجة في حاجة رياضية في حاجة فنية في حاجة لها اهتمام بالمجتمع بشكل أو بآخر بقضية من القضايا المختلفة اللي بيعملها برياضة من الرياضات المختلفة وهكذا التطور الجسدي بقى خلاص بقى بيبتدي كبر بقى ويبتدي يعني مشاعر الحب والعاطفة مفيش شخص مر بهذه المرحلة مرحلة المراهقة إلا وكانت عنده عاطفة ما تستحوذه وقد تمتد هذه العاطفة من مجال التخيل إلى مجال الواقع لبنت الجيران أو لبنت العم أو لبنت الخال أو لفلانة اللي في التلفزيون أو في الشارع أو زميلتي اللي في المدرسة أو غيره البعض بيفصح والبعض لا يفصح في كثير من الأحيان ولكن أما بتسمع مذكرات المراهقين في كثير من الأحيان أو الشباب اللي بيجي سواء كان في بيئة ملتزمة أو غير ملتزمة ده حاجة فطرية ربنا فطرها حتى يلتقي الجنسين مع بعض ده طبيعي أن تكون هناك عواطف وحاجة إلى الملء والامتلاء موجودة حتى يتقارب الأجناس بعضهم وبعض وبالتالي مشاعر الحب والعاطفه بتبقى واضحه جدا وبشكل واضح وحساسيه الافراد بتبقى موجوده والفيديو الكليب الفلاني المؤثر والاغنيه الفلانيه بيبقى عنده حاجه غريبه قوي في السن ده بيبقى راجل بيبقى راجل وراجل مع اصحابه بشكل كبير لدرجة انه ممكن في سبيل اصدقائه بيعمل كتير من التجاوزات في سبيل ان يثبت لهم قد ايه هو بيبقى عنده قدر من الاخلاص توجيه النفس في المرحلة دي بيبتدي بقى الولد يتكلم في المثاليات المجتمع المفروض يبقى كويس والطبيعة بيبقى كويسة واختيار القدوة كمان في المرحلة دي وهي دي المرحلة اللي أقصد بيها أما نيجي نزرع ونبتدي نبني شاب من أول وجديد مر بمرحلة من عدم التوازن فترة المراهقة المبكرة نبتدي نغرس القدوة في السن ده ده السن اللي يقدر تلتقي فيه القدوة من سن 14 ل 17 هو ده سن المثاليات عاوزين نفتح بيت المقدس عاوزين نحرر فلسطين عاوزين نعمل حاجة جديدة للإسلام والمسلمين عاوزين نبقى أحمد زويل عاوزين نبقى حاجة يعني مشرفة وهكذا هنا بيبتدي ظهور دور الضمير وهي دي المرحلة زي ما قلت لكم اللي بيعد فيها الشاب إعداد آخر جديد غير الإعداد الماضي لأن دور الضمير بيبقى واضح عند الولد ده الصح صح والغلط غلط وبيبقى الأمور حتى لو بيغلط عارف إيه الصح وعارف إيه الغلط وعارف إن تعديه بالصورة دي وبالشكل ده وهتلاقي قدر من الضمير ممكن يبنى في هذه المرحلة هنا بقى بيبتدي القدرة على إن هو زي ما بيقولوا يرسم أهداف ويخطط لها يا ريت يبقى يا رب كده أولادنا يعني إيه يكرمهم ربنا سبحانه وتعالى ويبتدوا يخططوا لحاجة إيجابية عشان كده ده سن المشاريع مطلوب جدا لما نتكلم كمان فترة إزاي تقدر تعمل مشروع مع ابنك يمكن أن يستثمر فيها طاقته أنا عارف إن إحنا زهقانين قوي من الكلام بس الموضوع لازم يتشاف بالشكل ده وبالصورة دي هنتكلم في المراهقة الأخيرة أو المتأخرة اللي هي آخر حاجة من سن 17 ل 19 وهنقولها بسرعة يعني ده سن الكلية خلاص دخل الكلية من سن 17 ل 19 بيحقق الاستقلالية إزاي؟ أول حاجة خلاص فهم إيه هو ذاته ونفسه ايه اللي بيحبه ايه اللي بيكرهه ايه اللي عاوزه ايه اللي يروحه بيبقى في عنده قدر من التصميم هخرج يعني هخرج هروح يعني هروح اصحابي دول كويسين لا السكه دي لا انا عاوزها لا انا رسمت حياتي انا عارف انا عاوز ايه انا انا نفسي ابقى ايه وهكذا بيبقى عنده قدرة بقى دلوقتي وده السن اللي في كتير من الأحيان الناس بتطرق عيادات الأطباء النفسيين فيها ان الولد ما بقيناش نعرف نتعامل معاه الولد اصبح عندي بشكل كبير مش عارفين نسيطر عليه زي زمان الولد ما بلوش سكة خالص لان ده سن بيبقى عنده القدرة على تأجيل اشباع النفس يعني عاوز حاجة بس عنده القدرة على السيطرة على نفسه مش هسرح ورا الحاجة دي هيبتدي عنده القدرة على انه يسيطر في الاول وفي السن اللي فات ممكن يحب بنت ممكن يتعامل مع بنت ممكن يقرب من بنت لكن السن ده لا بيبقى عنده القدرة على انه يؤجل اشباع النفس وده سن التفوق يبتدي الشباب المتفوق يبتدي يظهر من دلوقتي بقى يبتدي مذاكرته يبقى عارف مذاكرته يبقى اصحابه مش هياخدوه المهم بيبقى عنده قدرة على تأجيل اشباع النفس بيبتدي بقى يعبر عن نفسه بشكل جيد ويتكلم كلام موزون بيبقى عندهم روح الدعابه والفكاهه في السن ده بالذات اتفرج عليهم بيبقوا بتوع الثانويه مقفلين شويه لكن بتوع الجامعه في الاولى والثانيه كليه بيبتدي روح المرح والدعابه والفكاهه والضحك والهزار والكلام. الاهتمامات غالبا بتبقى في الاهتمامات في السن ده بتبقى تستقر بقى خلاص. ايه اللي بيحبه ايه اللي ما بيحبوش ايه اللي بيكرهه ايه اللي ما يكرهوش الشكل العام التشكيله حتى الاولاد في السن ده بيفكروا انهم يرتبطوا بقى خلاص. يعني الشاب الجد بيقول لك لا انا بحب الفلانيه او بتعامل مع الفلانيه لاني انا عاوز فيها كذا وكذا وكذا وشفت فيها كذا وكذا بيبقى في استقرار عاطفي بدرجه اكبر وخصوصا عند البنات اكتر من الاولاد عشان كده ده سن بيتجوز فيه بنات كتير وبتستقر في حياتها وبتستمر زيجاتها لكن في الاولاد بيبقى في عدم استقرار شويه ممكن ياخد قرار مستقل انه يغير الكليه ممكن ياخد قرار مستقل انه يغير الدرس اللي فيه ممكن يغير ويقرر قرار مستقل مستقل ان انا عاوز اشتغل واصرف على نفسي في كتير من الاحيان عنده القدره على الوصول لحل الوسط سن حلو قوي يعني تقدر تتفاوض معاه وتاخد وتدي معاه وتيجي له يمين وتجي له شمال وتتفق معاه بيبقى عنده القدره على الاعتماد على النفس وعنده كبرياء عالي بتبقى الحته بتاعت الكبرياء عالي عندهم في السن ده شويه يعني حاسس بنفسه وبذاته بشكل كبير ولكن في نفس الوقت يعني بيبقى الكبرياء اعلى من قدرته على الحفاظ على العمل عشان كده بتجد اللي بيلتحقوا باعمال من سن 17 ل 19 بيغيروا الاعمال في الفتره دي كتير الاهتمامات في السن ده العادات بتبقى واضحه محدده بيهتم بمستقبله بيبتدي يفكر انا في المستقبل هعمل ايه انا لازم يبقى له دور انا مش صغير عشان ما يبقاليش دور التطور الجسدي علاقات عاطفيه جاده وقويه وعنيفه في الفتره دي الولد بيعرف انه ولد البنت بتعرف انها بنت ميله للبنات بيبقى واضح ميلها للولاد بيبقى واضح الصورة بتبقى واضحة الحب ايجابي مش حب سلبي مش بس من بعيد لبعيد لا عاوز يبني ويعمل بيه حاجة توجيه النفس بيبقى عنده بعد نظر بيبقى زينا بقى بيبقى كبر بعد النظر التركيز على الكرامة واحترام الذات القدرة على وضع أهداف محددة العادات والحاجات اللي احنا كنا قاعدين نكبر فيها ونعمل فيها يعني ونقول له عاداتنا وتقاليدنا وما ينفعش بدأ الولد يرجع لها بشكل أو بآخر يوصل لها بصورة أو بأخرى أنا عارف إن أنا خوتكم بصراحة بس هو طبعا المحاضرة دي يا ريت تتكتب في ورقة وكل مرحلة بيمر بيها ابنك هتلاحظ إيه اللي عنده وإيه اللي ما عندوش وهل عنده تأخر في النمو ولا ما عندوش تأخر في النمو في المرحلة دي عشان كده بعد ما قلت لكم الكلام ده أنا جبت مجموعة من الشكاوى لأولاد كانوا في إعدادي من أمهاتهم وآبائهم وتلاحظوا انه معظم اللي قلته هتلاقوه في نفس المشكلات بس قلت اعرض الاول الطبيعي عشان الناس تعرف ان المشكلات جزء من الحاجات الطبيعية اللي بيمر بيها اولا ام بتسأل على بنتها ان مشكلتها هي العناد اولا والاهتمام بالمظهر في اللبس وتسريحة الشعر اكثر من اللازم ووقتها ينتهي اكثر من الاهتمام بالدراسة وزي ده كده يعني لمحنا ليكم ان في قدر من الاهتمام ام تانية بتتكلم على بنتها انها بقت عدوانية وبتضايق اخواتها وبالرغم انها طيبة ولكن في بعض الاحيان ما بفهمش ردة فعلها عاملة ليه كده ليه هي عدوانية في بعض اوقات قلت لكم انها بتتصف بالعدوانية في بعض اوقات ام تانية بتشتكي من ان ابنها بيبقى سرحان ومش مركز في اي حاجة سواء في المدرسة او في الحياة بصفة عامة ودايما اكرر الكلام اكتر من اللازم عشان يفهم انا قصدي ايه طبعا حتة السرحان وغيرها كلها حاجات اتكلمنا عليها وعاوز اقول للناس ان ده طبيعي والناس انبهروا جدا ان اكتر من 20 شكوى من اكتر من 60 كنت بقول عليها طبيعي طبيعي طبعا قدر الهدوء النفسي عند الاباء والامهات ان ابني الحمد لله بيمر بمرحلة طبيعية ده شيء برضه يريح الواحد في ارشادات الارشادات دي مهمة قوي نحطها كده على المكتب نحطها على الباب نحطها في المذكرة بتاعتنا نحطها في العربية نحطها في أي حتة لكنها مجموعة من الإرشادات اللي هي بنسميها كبسولات للقدرة على التعامل مع السن ده أول حاجة من هذه الإرشادات نمرة اسمع اسمع اسمع بالله عليك من غير ردة فعل البنت لسه هتقول لمامتها اصل كانت زميلتي بتعرف معرفش مين ابعدي عنها اوعي تقربي منها البنت بتقول اصل زميلي عمل كذا اصل انا عملت كذا اسمعوا مش ممكن يبقى عند الطبيب او الموجه النفسي او الاخصائي الاجتماعي او مشرفي الادوار قدرة على ان يسمعوا اولادنا اكتر منا ده احنا ما بنعملش اكتر من ان احنا نستمع الولد بيبتدي يستريح ونبتدي نقدر نتفاوض بشكل او باخر النهارده كان عندي ولد عنده 14 سنه الولد ده كنت سامع شكوى والدته امبارح وصورت لي الولد على انه مفسده وعنده انحراف سلوكي غير عادي وقالت لي ان هو اتعود من 3 4 سنين ان اول ما بنفذلوش حاجه بيمسك السكينه ويقول يا ماما هقطع ايدي لو ما نفذتليش حتى انا سالتها على طول طب انت كنت بتعملي ايه ساعتها تقول لي ضنايا سيبه طبعا بعمل له اللي هو عاوزه وبدا الولد يتعود ان يهدد ساعه الا يستجاب له وفي نفس الوقت الولد متاخر في دراسته ومدخلاه امريكان دبلومه مع احترامي لكل الامريكان دبلومه وإن كان لي رأي في هذا القدر من التدريس وطبيعة المدارس القائمة على ذلك مش بالسلب ومش بالإيجاب أهو رأي وإن الأولاد اللي عنده في مدرسته اللي هي اسمها سين من المدارس بيشربوا سجاير مش بس كده ده الولد عاوز يجيب كلب وما وافقتش على انه يجيب الكلب وانا طبعا كنت وعداه قبل كده وقف على الباب بيقول مش عادي واما وافقت بعد ضغط جبت له الفلوس وحطيتها له على الترابيزه وقلت له بقول لك ايه هتاخدهم بس انا مش مسامحه قلت لها طب الولد عمل ايه قالت لي ساب الفلوس ومشي وقال لها خلاص ما دام مش مسامحه مش واخدها عمليه ملخبطه جدا منين الولد عنده انحراف سلوكي ومنين عنده شعور بان والدته لو مش راضيه عنه مش هياخد الفلوس الولد جاي وقعدنا نتكلم مع بعض انا ما كملتش عشر دقايق الولد كان محدد المعالم والدتي لا تثق فيه والدتي دايما بتقولي ما اعرفش والدتي زنانه والدتي علمتني ان انا ازاي اضغط عليها بشكل او باخر والدتي عصبيه والدتي لا تفي بعهودها في وقت من الاوقات وافقت على الكلب وبعد كده ما وافقتش طب ما ترفس ما تعصبش ما استفزش انا زي زي زمايلي انا قلت لها اول ما نقلت لي المدرسه دي قلت لها المدرسه دي وحشه راجعيني للمدرسه القديمه فرفضت ودلوقتي جايه تقول ان الدراسه مش سليمه طب انا التزم ليه بمدرسين جداد غير المدرسه ما دام المدرسه ما بتعلمش طب وانا مالي انا مش عاوز مدرسين هي بتفرض عليا لازم اخد تدريس عشان نربي ونعلم في البيت ونعوض المدرسه اللي بندفع لها الافات انا مش قصدي ان الولد صح ومش قصدي اتملص من آية الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أنا ما بتنفصلش ولكن في بعض الأوقات بندفع أولادنا إلى عدم البر بشكل واضح الولد ده بيقول لي أنت أول واحد أسمع لك طبعا أنا ما بشكرش الناس أنا بس ممكن أي حد يسمعه هيبقى ردة الفعل دي موجودة معاه لكن أثر في نفسيتي يقول لي أنا قلت ما لم أقله من قلب لأنك بتسمعني وأنا مش مستعد أحط إيدي في إيد ماما ولا بابا إلا معاك وتبقى في الوسط وحتى اتفقنا ان يبقى فيه واجبات وعليه حقوق يقوم بواجباته ياخد كل الحقوق ما قامش بواجباته ما يقومش عليه اي حقوق ولا ياخذ اي حقوق السماع الاستماع الحاجه التانية اديهم انتباهك ما تقولش انا مشغول وما تقوليش انت مشغوله ما تقوليش ان كل البيت على دماغي اهم حاجه نفسيه اولادنا تطلع كويسه وبالتالي خدوا بالكم انكم لازم تديهم الانتباه تفهموا المشاعر ولد بتجتاحه مشاعر جسدية وقلنا لكم موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من المشاعر دي أو بنت بتجتاحها مشاعر عاطفية هي تريد أن تعبر عن مشاعرها فحسب أنها تريد أن تحب وأن تحب هذه مشاعر داخلية تعبر عنها ليس المقصود من هذا ذاك في بعض أوقات ولد يعبر أنا نفسي أكون زي صاحب الصيع ده والله وأعمل اللي أنا اللي بيعمله بس هو يعبر ولكن لن يصنع لابد أن نتفهم مشاعرهم المختلطة المتضاربة طالبين منهم انهم يبقوا صح في كل حاجة ازاي وهو بيرتب بيته طالب منه انه يبقى على الصراط المستقيم مع كل المتغيرات النفسية والسلوكية والبدنية اللي حاصلة ما ينفعش لازم يبقى عندي مستوى لقبول الخطأ بشكل او باخر دور دور على عند ابني سببه ايه دور على اهماله في مذاكرته سببه ايه دور على انه بيهتم باصدقائه ليه دور على انه بيقضي اغلب الوقت بعيد عنا ليه دوروا على المشاعر المخبأة في نفسية المراهق بشكل او باخر تواصل غير لفظي مطلوب يا اخوانا مطلوب ان انا وانا قاعد وحتى ولو بعيد نظرة ابتسامة حنو طبطبة مش لازم اتكلم واقول له انت وانت لكن احس بيها المسألة مش مسألة يعني المسألة ليست المسألة ماذا يقولون ولكن المسألة كيف يقولون بيقولوها ازاي ممكن بيتكلم بصح ولكن بأسلوب ممكن يكون شديد شوية لابد أن ننتبه لأن هذه النقطة ليست المسألة ماذا يقولون ولكن المسألة كيف يقولون بيقولوها ليه بيعبروا عن نفسهم ليه مؤكد في سبب مهم جدا التكرار أن تكرر ما تزهقش لأن عملية التكرار من الأشياء اللي هي مطلوب جدا في عملية تغيير السلوكيات المختلفة أنا حابب أذكركم بقولة من الأقوال المأثورة على المراحل المختلفة اللي بيمر بيها أولادنا وخصوصا المرحلة اللي بنتكلم عليها اللي هي لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا دي حاجة يعني نفسي قوي نركز عليها خدوا بالكم انك لازم تصاحب ابنك وانت لازم تصاحبي بنتك لازم يبقى في وقت فيه مظهر للصحوبيه مظهر ان بنتي ممكن تيجي تشتكيني لنفسي او تشتكيكي لنفسك يبقى عندها الشجاعة لكده لازم يكون عندنا قدر من الفهم والوعي الكامل لصورة العلاقة المتبلورة في هذا الأمر قبل ما أختم كنت حابب أبتدي النهاردة في الصراع الوهمي مع الأبناء الصراع الصراع الذي يولد كثير من المشاكل ما بين الآباء والأبناء ومصدره وده كلام سيكولوجي شوية كلام نفسي هستبحر فيه معاكم في قضية التعامل ما بين الآباء والأبناء وإيه اللي بيحصل وإيه اللي بيزود المشكلة وإزاي نخرج منها وإزاي بيمر الأولاد في المرحلة دي برغبة في إثبات الذات وإزاي إن الأب بيفوت على الابن كتير من قضية إثبات الذات عاوز أقول لكم حاجة قالها سيدنا علي بن أبي طالب من 14 قرن أسيبكم كده في آخر المحاضرة تفكروا فيها وتقولوا لنفسكم ايه ده بجد ده احنا بنربي ابنائنا بنفس السلوكيات والعادات وعاوزينهم يمشوا على الصراط المستقيم بتاعنا لو انحرفوا يمين او شمال تبقى القضيه كبيره سيدنا علي بيقول لكم ربوا ابناءكم على اخلاق غير اخلاقكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم اه لو يستوعب السامع الكلام الخطير الكبير الضخم ده يعني انتوا في عصر وهم في عصر ده بيقولها من 14 قرن ولسه النفاسة والطيارة وموديل العربية اللي بيتغير كل يوم وكل ست اشهر والملابس اللي بتتغير كل سنة والضغوط بتاعة الانترنت والتلفزيون والفضائيات اللي نازلة والمجلات والجرائد والصحبة والاولاد والمدارس ايشي امريكاني وايشي انجليزي وايشي عربي وايشي حكومي بيقول لك ربوا أبناءكم أو أولادكم على أخلاق غير أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم بيقول لك الإمام علي عليكم بالأحداث والحدث هو المراهق فإنهم أسرعوا إلى كل خير مش زي ما أنت متصور يقول لك إنما قلب الحدث كالأرض الخالية أرض خصبة هتزرع فيها إيه يا كل أب وكل أم تقيلة المحاضرة دي تقيلة عاوزة تسمع مرة واثنين وثلاثة وأربعة لكن مع المحاضرات القادمة كل الكلام ده هيتفرغ ويتوزع بشكل أو بآخر والمحاضرات القادمة أعتقد أنها هتبقى جميلة يعني بنتكلم على الصراع وهمي بنتكلم على الثقة بنتكلم على التواصل بنتكلم على الألقاب بنتكلم على التأثيرات على المراهق بشكل أو بآخر بنتكلم على مشاكل وحلول أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته